لك ولا تركن إلى الدنيا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم حلقة جديدة وسلطة خضراء الحقيقة في حلقة النهاردة هنبدأ بإذن الله سلسلة هنعملها سلسلة احنا راجعنا على الفيس صفحتنا على الفيسبوك سلطة خضراء كنا طلبنا من حضراتكم تبعتوا لنا الموضوعات اللي انتم بتقترحوها للمرحلة القادمة الحقيقة عملنا تحليل للموضوعات اللي جت كلها عشان نختار ايه الموضوع اللي يشمل معظم هذه الموضوعات والموضوع اللي هو بالفعل يكون شديد الإلحاح على حياتنا واخترنا بالفعل موضوع هنعلن عنه إن شاء الله في الفقرة الثانية موضوع هيكون مهم جدا هنعمله كسلسلة يمكن ياخد معانا حتى لحد رمضان لأن هو بيشمل عناوين كتير وموضوعات كتير أتمنى أنكم تتابعوا السلسلة دي معانا خطوة خطوة لأن إن شاء الله هتفرق في حياتنا كتير جدا هنعلنها إن شاء الله في بداية الفاصل الثاني لكن في هذا الفاصل وقبل ما ندخل في موضوع بجد عايزين في قصتين الحقيقة صغيرين قوي لكن عجبوني أنا حابب أقولهم لحضراتكم القصة الأولى متعلقة ببر الآباء بالأبناء والقصة الثانية متعلقة بوفاء الزوجات قصتين صغيرين لكن حلوين القصة الأولى بتقول إيه القصة الأولى كانت عن شخص الشخص دوت اعتاد إن هو يوم الأول من إبريل في كل سنة يروح فندق معين في منطقة بعيدة منطقة متطرفة لوحدها بعيدة كده ولما يروح المكان ده في هذا اليوم في نفس التوقيت نفس الساعة اللي بيروح فيها هي هي الساعة ويطلب نفس الجناح اللي بينزل فيه ويتأكد ان الجناح ده فاضي مش هينزل في مكان تاني ويطلب مجموعة من الطلبات الغريبة جدا يطلب سكينة بس يشترط ان يكون طولها 70 سنتي ويطلب برتقالة بس بشرط ان هي تكون وزنها 60 جرام ويطلب مساحة من القطن يكون بحوالي نص كيلو قطن ويطلب مجموعة اوراق ولتر مية يطلب دايما كده يطلب السكينة لازم تكون 70 سنتي البرتقالة 60 جرام نص كيلو قطن والمية اللي هو بيطلبها يعدي ويطلع فوق بالليل الناس تسمع اصوات غريبة جدا وتسمع خبط كتير جدا في المكان لحد تاني يوم الصبح يصحوا يلاقوا المكان هادي ومفيش مشاكل ولا اي حاجة والراجل يمشي والناس يحتاروا ايه الطلبات اللي بيطلبها وليه السنة اللي بعدها يجي في نفس الميعاد في نفس التوقيت يطلب نفس الغرفة يطلب نفس الاحتياجات السكينة بالطول المحدد البرتقالة بالوزن المحدد القطن بالوزن المحدد المية بالكمية المحددة ويطلع فوق ويقعد اليوم كله يحصل نفس الاحداث هي هي والحيره تزداد في ايه يعني يعني في ايه اللي بيحصل السنه اللي بعدها نفس الحكايه حاسس السنه بقى بعد كام سنه صاحب الفندق قال لا الموضوع ده ما يتسكتش عليه وانا لازم افهم جه الراجل طلب نفس طلباته هي هي فطلع له فوق بقى قال له انا يعني عايز افهم بقى يعني يعني ايه اللي انت بتعمله ده وفي ايه يعني عايز افهم ايه السر ورا اللي بيحصل ده كله وليه الادوات دي بعين ليه التوقيت ده والحجره دي والادوات دي والصوت اللي بيحصل هو هو ايه ده كله انا لازم اعرف فالراجل قال له هقول لك بس يعني ايه ما, ما تقولش لحد فقال له ماشي بس قول ايه ايه الموضوع فالراجل قال له سر ما يحدث والحقيقه بقى السؤال هنا يا ريت حضراتكم اللي مركز معانا في الحكايه يتخيل معانا ممكن يكون ايه السر لو صعب السر وحد بيسال طب ايه السر كله عايز يعرف دلوقتي اكيد ايه هو السر وانا فعليا كنت مشتاق جدا لمعرفة السر الغريب ورا ده كله ايه السر ورا ده كله نفس الميعاد ونفس الادوات ونفس المكان ايه في ايه ايه هو سر اللي كان بيحصل ده الحقيقة يا جماعة ان السر الراجل صاحب المكان الفندق الحقيقة ان هو وفى بوعده لصاحب الحكاية وما قالش السر لحد وبالتالي لحد دلوقتي محدش يعرف السر وانا شخصيا ما اعرفش السر ايوه ايوه حد يقول لي يا بايخ ايوه انا حاسس والله انا حاسس باللي, باللي بيقول كده دلوقتي واللي قاعد منتظر طول الحكايه إيه إيه, إيه, ايه يلا يلا يلا السر ايه السر ايه الحقيقه يا جماعه ما حدش يعرف السر الراجل وفى بوعده وما قالش السر شفتوا بقى يعني قد ايه بر الاباء للابناء ايه حكايه بر الاباء بالابناء بقى ده انا كده العمليه داخله في الجنان خالص يعني احكي لا لا لا دي جد بقى دي جد اللي فات كنت بهرج بس دي جد الحقيقه حكايه بر الاباء بالابناء دي تخصني انا انا الحكايه دي كان آه، عايز اقولها من من حوالي اسبوعين آه، كفاصل كده خفيف واحنا بنشتغل لكن آه، اجلتها لسبب بسيط جدا ان جات لي بنتي مريم طلبت ان انا اعمل لها اذاعه في المدرسه ف وكان لها شويه طلبات كده في مواصفات الاذاعه فحطيت لها الحكايه دي في الاذاعه وطبعا لان في عدد من مدرسينها وعدد من زمايلها واهاليهم بيتفرجوا على البرنامج فانا الحقيقه ما رضيتش احرق لها ال- هذه الحكايه ان الناس يشوفوها في الحلقه وبعدين تتقال في الاذاعه فما رضيتش اقولها يعني تفضيلا لها عني يعني ان انا افضلها ان هي تبدا تقولها الاول وما تتحرقش عليها وبعدين انا اقولها بعدها ما يكونش فيه مشكله طيب الحكايه الثانيه الحكايه الثانيه بقى عن وفاء الزوجات طيب ايه بقى ما- لا مش سر بقى و... لا ايه حكايه وفاء الزوجات واحده كانت متزوجه رجل هذا الرجل كان ثري جدا جدا وكان بخيل جدا جدا جدا فالحقيقه اشترط على زوجته شرط عجيب قوي قال لها انا لما اموت انا هكتب لك توكيل بفلوسي بحيث ان انا لما اموت تصرفي الفلوس دي وبعدين تحطيها كلها معايا في الكفن بتاعي انا عايز اخد فلوسي وانا وانا بدفن مش عايز اسيب فلوسي لحد تخيلوا يعني ف ماشي قالت له يعني زوجة وفية فقالت له ماشي م- يعني آه، زي ما تشوف بعد وفاة الراجل الراجل توفي فعلا ال- الزوجة راحت آه، جابت صندوق وراحت حطت الصندوق دوت في الكفن بتاعه ومشي وقعدت تبكي بكاء شديد وكانت الحقيقة كل الناس أشفقوا عليها من حالة البكاء الهستيري اللي هي كانت فيها فأحد صديقاتها كانت عرفت الموضوع فراحت بتسألها يعني يعني معقولة يعني أنت عملتي إيه؟ قالت لها أنا وفيت باللي هو قاله فقالت لها يعني أنت عايزة تفهميني إن ال- الصندوق اللي أنت حطيتيه ده حطيتي له فيه فلوسها كلها؟ فقالت لها آه أنا زوجة وفية وكان لازم إن أنا أوفي ب- بال- بالعهد اللي أنا قطعته على نفسي فده طب عملت إيه يعني إزاي؟ إزاي عملت إيه؟ قالت لها والله أنا رحت خدت التوكيل اللي هو عمله لي ونقلت فلوسه في الحساب باسمي يعني الفلوس بتاعه الراجل نقلتها في الحساب باسمي وبعدين كتبت له شيك بالمبلغ وحطيت الشيك ده في الصندوق وحطيت له الصندوق دوت معاه في الكفن هو بقى يبقى يصرف الشيك وقت ما يحب يعني وقت ما يجي له مزاج يصرف الشيك اللي معاه دوت يبقى يصرفه اديني حطيت له فلوسه اهي بس فلوسه عباره عن ايه عباره عن شيك فنقول ونعمه وفاء الزوجات خلونا مع بعض بقى احنا عندنا النهارده موضوع مهم جدا جدا جدا ثلاثة جدا فخلونا نطلع فاصل قصير ونرجع نبدأ في سلسلتنا اللي هتكون ان شاء الله مهمة جدا ركزوا معانا فيها هنستفيد منها كتير ان شاء الله لكن بعد هذا الفاصل فانتظروا أخي في الله كن عونا لمن بالحب ناداك ولا تركن إلى الدنيا وآثر
اهلا ومرحبا بكم اجمل العلاقات بلمسات ايمانيات اجمل العلاقات بلمسات ايمانيات هو ده عنوان السلسله اللي احنا ان شاء الله هنعيش فيها مع بعض في الفترة اللي جاية تاخد معانا بقى وقت زي ما تاخد طبعا في الوسط عشان الملل ممكن نفصل مرة حلقة من الحياة حلقة بخواطر وتأملات ان شاء الله هيكون فواصل لكن هتكون دي سلسلتنا الأصلية لحد ما نوصل ان شاء الله لشهر رمضان ومحدش يستطول المدة لما تعرفوا دلوقتي أهميتها وعناصرها الأمر هيفرق معاكم كتير جدا والبداية خلينا نسأل فعلا ايه أهمية السلسلة دي يعني ليه مثلا ناس طلبوا نتكلم عن الثقة ناس طلبوا نتكلم عن التفوق ناس طلبوا نتكلم عن الطموح ناس طلبوا نتكلم عن حسن الصلة بالله موضوعات كتير قوي قوي اتطلبت ليه احنا من بين كل هذه الموضوعات تم اختيار هذا الموضوع أجمل العلاقات وليه أج... مش أجمل العلاقات بس ليه بلمسات إيمانيات الحقيقه خلونا الاول نتكلم عن اهميه الموضوع يمكن احنا على مدار حلقات متفرقه كده كنا اشرنا من بعيد لاهميه هذا الموضوع لكن خلونا النهارده نركز ونعيش فعلا مع هذا الموضوع وليه اجمل العلا- العلاقات بلمسات ايمانيات اولا لاننا جميعا بحاجه الى اجمل العلاقات كلنا بالفعل محتاجين ان علاقاتنا مع كل الناس اللي حوالينا تكون علاقات جميله مش علاقات وبس ومش علاقات عادية لا ده تكون علاقات جميلة ليه أولا الاحتياج النفسي لما لما الناس لما بيحطوا الاحتياجات اللي موجودة عند الإنسان بنجد منها الحاجة إلى الحب الحاجة إلى التقدير الحاجة إلى الانتماء طب حد يقول لي الثلاث حاجات دول هيجوا منين من غير علاقات مع الناس يعني مين اللي هيحبك وتحبه ما لازم يكون في بشر تتعامل معاهم الحاجة إلى التقدير مين اللي هيقدرك ما هم الناس اللي انت هتتعامل معاهم الحاجة إلى الانتماء هتنتمي لمين ما انت هتنتمي برضو للناس اللي انت بتتعامل معاهم دليل تاني يؤدي إلى احتياجنا النفسي لهذا الأمر لما راجعوا الأمراض النفسية ومعظم الأطباء النفسيين وجدوا أن من يعانون الوحدة هو لا يق- ولا يقيمون علاقات طيبة هم أكثر الناس عرضة للأمراض النفسية بل والبدنية ناس علاقاتهم متوترة مع الآخرين أو عايشين في عزلة ووحدة هم أكثر عرضة للأمراض النفسية والأمراض البدنية شاهد آخر تخيلوا المجرمين اللي هم يعني قمة الإجرام وما بيهمهمش وصدرهم مفتوح لما بيحبوا يكدروهم في السجون بيكدروهم ازاي بالسجن الانفرادي ليه هم عرفوا قد ايه الوحده دي والعزله دي قد ايه صعبه اللي هي الدائمه ما- بعيدا عن ان في لحظات بيبقى لازم الواحد يقعد مع نفسه كده ياخد نفسه انا بتكلم على العزله الدائمه حد منعزل عن الناس او علاقاته بالناس متوتره تخيلوا يعاقبوهم بهذا الامر لانهم عرفوا قد ايه التواجد في وسط ناس والتعامل مع الناس قد ايه له تاثير على الانسان وقد ايه انعدامه بيأثر بالنفس بانواع من انواع التكدير عقوبة عقوبة انك تتحبس حبس انفرادي عقوبة فعلا يعني فأولا أن هناك احتياج نفسي شديد كلنا نفسيا محتاجين هذا الأمر طيب ثانيا الاحتياج الشخصي في التكوين الشخصي للإنسان هو محتاج ده في تنمية الإنسان وتطويره محتاج ده ليه أولا لن يستطيع إنسان أن يقيم علاقات طيبة مع الآخرين إلا إذا تحلى بالثقة والشجاعة ما انت عشان تكلم الناس وتقدم نفسك للناس وتكسب الناس وتتكلم قدام مجموعة كبيرة وترد على المشكلات المطروحة وتناقش وتجادل لابد يكون عندك ثقة وشجاعة فلما بتخطو خطوات نحو افضل العلاقات بتلاقي نفسك في نفس الوقت يعني اللي بيدوروا على الثقه والشجاعه بيدوروا على تحمل المسؤوليه بيدوروا على حاجات كتير قوي عيشوا معانا في افضل العلاقات هتلاقوا الحاجه الغريبه ان الموضوع ده بينتشر على كل السمات الشخصيه فهو مهم في التكوين الشخصي لأنه يربي الثقة والشجاعة مهم لأنه يعالج مجموعة من السلبيات الخطيرة التي تجعل كثيرين يفشلون في تكوين علاقات أو يلجؤون للعزلة في ناس يلجأ للعزلة يقول لك أصل الناس وحشة أصل الناس ما بتحترمنيش أصل أنا بعامل الناس بطريقة وهم ما بيعاملونيش بطريقة الحقيقة دول كلهم يسامحوني هم عايشين في وهم وبيلجأوا لبعض الحيل النفسية عشان يهربوا من مواجهة أحد العيوب الآتية اللي بيعتزل الناس او اللي ما بيستطيعش اقامه علاقات طيبه مع الناس او اللي دايما بيهاجم الناس ويتهمهم بالسوء اي حد بيعاني من الثلاثه دول عنده حاجه من السمات السلبيه اللي هنقول عنها دلوقتي السمه السلبيه الاولى الشعور بالنقص في بعض الناس بيكون عنده شعور بالنقص فبالتالي بيخاف يقعد في وسط الناس حتى لا يظهر في وسطهم اقل منهم فعشان ما يقولش ان هو بيشعر بالنقص او ان هو حاسس ان هو اقل من الاخرين فيبتعد عنه لكن حقيقة الأمر إن هو بيبتعد لأنه بيشعر بالنقص في نوعية أخرى بتعاني من الكبر والغرور فشايفة إن هي أعلى من كل الناس دي الناس دول كلهم ما يعرفوش حاجة الناس دول كلهم إم- إمكانياتهم ضعيفة الناس دول كلهم فبيعاني بالكبر والغرور وبالتالي ما يحتكش بالناس وبيظل يعاني من الكبر والغرور في بعض الناس عنده ضعف شخصية هو ضعيف الشخصية ومش قادر أصلا يكسب الناس فيبدأ يدور عن أي حجة في الناس عشان يبعد عنهم أو إن هو برضه ضعيف لأنه تعرض لتجربة فاشلة مع حد فخلاص انا ما بقتش قادر وضعفه ما خلوش قادر يواجه المشكله فيسحب الامر ده يلجا لحاجه اسمها التعميم ان كل الناس بقت وحشه وبالتالي يبتعد عن كل الناس واحد مش قادر يتواصل مع الناس بشكل جيد ويكتسب ثقتهم وتقديرهم وحبهم فيتهمهم انهم وحشين ويبتعد واحد يستخدم اساليب خاطئه مع الاخرين في ناس عشان يكسب الناس يتذلل يضعف امامهم ينفذ لهم اللي هم عايزينه يكلمهم يعمل لهم كل حاجه هم يت- عايزينها بس فبالتالي هم بيستصغروه وبالتالي يعاملوه بطريقه سيئه الناس ما بتحبش المهانه ولا التذلل فبالتالي يقول لك الناس وحشه ده انا بقدم لهم كل حاجه وهم اللي بيسيبوني الحقيقه انت ما قدمتلهمش حاجه انت ذليت نفسك ليهم والناس لا يحبون من يتذلل بالتالي انت بتعالج لما بتلجا لهذا الامر بتعالج لو عندك شعور بالنقص بتعالجه لو عندك كبر او غرور بتعالجه لو عندك ضعف في مهارات التواصل بتعالجه لو عندك ضعف في القدره على التعبير بتعالجه لو عندك خوف ما في ناس ما بيعملوش علاقات عشان خايفين خايفين العلاقه تفشل خايفين من رد فعل الناس خايفين الناس ما يتقبلوهوش في وسطهم فبتعالج الخوف بتعالج ضعف الثقه بتعالج ضعف الشخصيه بتعالج عدم قدرتك على كسب الاخرين شوف قد ايه الحاجات اللي انت بتعالجها في نفسك وانت بتقول لا لا لا لا انا لن اعتزل الناس انا لن اترك الناس الناس مش وحشه اذا كان فيهم بعضهم وحش في في ناس حلوه عادي طبيعه الحياه كده طبيعه كل حاجه ان فيها وفيها لا حاجه كمان خطيره جدا ان انت وانت بتتحرك في هذا الجانب بتكتسب ملكات جديدة ما انت عشان تكون علاقات طيبة محتاج يبقى عندك قدرة على التعبير محتاج يبقى عندك قدرة على الإقناع محتاج يبقى عندك ثقافة وخبرة في حاجات كتير انت محتاجها في الطريق لكي تربح الناس شوف بقى بتعالج سلبيات قد ايه وبتكتسب ايجابيات قد ايه عشان تقدر توصل لافضل العلاقات مع الاخرين نقطة اخرى تصل الى السعادة تخيلوا وجدوا ان 90% من نسبة وصول الانسان للسعادة في تحقيقه علاقات اجتماعية مميزة تشعر بالسعادة لحب الناس لك وحبك لهم وفي أجمل من كده إنك تكون بتحب الناس والناس بتحبك تبادلهم ودا بود وحبا بحب ودعاء بدعاء وعطفا بعطف وعطاء بعطاء في أجمل من كده حب الآخرين ده كنز فالناس اللي بيلجأ بيحس بحب الآخرين ليهم وحبهم للآخرين بيقطعوا 90% من المشوار نحو السعادة الشخصية تشعر بالرضا عن نفسك بالرضا عن الناس بالرضا عن معاملاتك عن أخلاقياتك بتحس بسعادة غامرة والناس حواليك في الفرح وفي الحزن فبتقطع 90% من طريق نحو السعادة الشخصية لما يكون عندك أفضل العلاقات على المستوى المهني الحقيقة في دراسات على المستوى المهني مبهرة مبهرة فعلا عملوا دراسة عن 4000 واحد فقدوا أعمالهم كانوا بيشتغلوا في مكان وصاحب العمل وفرهم مش عايزهم وجدوا حاجة غريبة جدا وجدوا ان 400 منهم أصحاب العمل سابوهم لأنهم ما بيقوموش بمهامهم بشكل جيد ووجدوا ان 3600 منهم أصحاب العمل سابوهم لأنهم ما قدروش يكونوا علاقات طيبة مع من يعملون معهم سواء رؤساء أو سواء ناس في نفس الدرجة بتاعتهم فبالتالي كانت الحياة فيها توتر مفيش انجاز تخيل انت عايش كده يعني تخيل انت عايش بيئه متوتره احقاد خلافات ما قدرتش تحتوي الناس اللي حواليك فعلى طول صراع على طول خلافات على طول احقاد هتشتغل ازاي ما هو ده في النهايه هينعكس على مستوى شغلك وهينعكس على الحاله النفسيه للشغل وبالتالي صاحب العمل شايف ناس متجهمه ناس كارهه لبعضها ناس عماله تتكلم بشكل سيء حتى على فكره على السن الصغير لما تلاقي مثلا نفسك بتاخد درس او البنت بتاخد درس في وسط مجموعه على طول صراعات وهم مش قادرين يكسبوا بعض او يحتووا بعض فبالتالي بتلاقي توتر وقلق وأحقاد بيأثر على طول على معدل الإنجاز دراسة أخرى وعملوها على فنيين ومهندسين شافوا إيه اللي بيوصلهم لأعلى نسب النجاح وجدوا حاجة غريبة جدا وجدوا أن 15% يرجع لمهاراتهم الفنية والتقنية و85% يرجع لقدرتهم على تطوير علاقاتهم مع الآخرين فتخيل ان انت على مستوى دراستك على مستوى مهنتك محتاج تخيل واحد راجع البيت عايز يذاكر وعمال يفتكر كل الصراعات اللي عماله تدور اكيد هيتاثر ومش هيذاكر داخل المكان عمالين نتصارع مع بعض مش هنعرف نشتغل فشوف على المستوى المهني انت محتاج ده وبرضه جمله قلناها قبل كده وبنكررها دايما وجدوا ان اشهر الاطباء واشهر المعلمين واشهر المحاضرين واشهر واشهر واشهر ليسوا بالضروره الافضل لكنهم الاكثر قدره على اقامه علاقات اجتماعيه جرب كده طفلك الصغير ده وديه لطبيب يكشر في وشه ما يدخل وطبيب يبتسم له ويديله بونبونايه صغيره وشوف ابنك بعد كده هيختار ايه لن يختار الا اللي هو ابتسم في وجهه واداله البونبونايه الصغيره مش هيختار ابدا اللي تجاهل في وشه مهما كانت كفاءه هذا الطبيب انت نفسك مش عايز تروح له يعني لما تروح تخيل انت رايح لطبيب بتحكي له والله ده اتحكى لي على طبيب واحد رايح بيحكي له المشكله اللي هو فيها فالدكتور قال له خلص خلص خلص خلص ايه يعني ما رجعلوش تاني طبيعي ما يرجعلوش تاني انتهت خلص الموضوع وفي مثل صيني دايما بنكرره باستمرار ان من لا يستطيع ان يبتسم لا ينبغي له ان يفتتح متجرا الانسان اللي ما بيعرفش يبتسم ابتسامه طيبه رقيقه ودوده حلوه في وجوه الاخرين الحقيقه ما يشتغلش في التجاره احسن لانه لن يفلح فيها ولن ينجح فيها الناس يتعاملون بقلوبهم قبل عقولهم احفظوها دي يا جماعه ارجوكم لان ده مبدا مهم جدا في العلاقات الانسانيه الناس يتعاملون بقلوبهم قبل عقولهم فهو بيختارك بقلبه أولا ثم بعقله وليس العكس فإذا استطعت أن تنفذ إلى قلوب الناس فسيسهل عليك أن تنفذ إلى عقولهم وحتى إذا لم تستطع أن تنفذ إلى عقولهم فسوف يتجاوزوا عن بعض أخطائك لأن قلوبهم قد قبلتك خلاص انتهى الأمر احتياج آخر مهم جدا يبقى اتكلمنا عن الاحتياج النفسي الاحتياج الشخصي في التطوير الشخصية الاحتياج إلى السعادة الاحتياج المهني في احتياج مهم جدا بقى وخطير جدا وجميل جدا الاحتياج الإيماني في حاجة جميلة قوي في ديننا ده إنك تجد إن الأعمال المتعلقة مش دين أناني ما بيكونش شخصية بس تصلي وتصوم وتعمل وخلاص وعلى قد نفسها وكده لا لا لا لا خالص هذا مطلوب أو كل حاجة والناس هتعمله لكن ده بسيط وحتى تلاقي اللي مطلوب فيه خمس صلوات في اليوم آه، تصوم شهر رمضان يعني المطلوب في نفسه ما هواش ضخم لكن العجيب ان هو بيعظم الاجر قوي قوي قوي للاعمال المتعديه الاعمال اللي بيتعدى اثرها نفسك الى غيرك تبسمك في وجه اخيك صدقه لما تبتسم في وجه اخيك صدقه شوف يبقى كل ابتسامه صدقه ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه فتكون رفيق فرح بيبتسم اجر للسلام اجر للمصافحه اجر للزياره حتى تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم نغفل كتير وهو بيجي في يوم الصحابه موجودين في بدايه اليوم وبيسالهم اسئله عشان يكتشف اروع الاعمال واللي هي لو اجتمعت في عبد دخل الجنه طب ايه بقى كانت الاعمال دي الفجر والقيام و و- و- الغريبه ان ما كانش فيها حاجه من دي خالص كانت من عاد منكم مريضا ايه علاقه من عاد مريضا دي عمل خاص ولا متعدي لا عمل خاص يعني راجع علينا لوحدي متعدي يعني بيصل للغير لا ده راجع للغير من اتبع يوما ج- جنازه اللي اتبع جنازه من اطعم مسكينا من عاد مريضا دول كانوا الثلاث حاجات طيب اللي اتبع جنازه ده للاخر هيدعي له هو ماشي اطعم مسكينا برضه للاخر اداه للاخر إيه، عاد مريضا برضه ادخل السرور على قلب الاخر تخيل اه هو بي... قلبه بيرق وبيلين بمثل هذه الاعمال لكن كلها اعمال بتتعدى الى غيرها خير الناس انفعهم للناس كل ما انت كنت نافع للناس بقيت خير الناس احب الاعمال الى الله سرور تدخله على قلب مسلم ايه ده ايه في إيه؟ مع كل الاخلاقيات هي اخلاقيات معاملات يعني انما بعثت لاتم من مكارم الاخلاق كلها معاملات الصدق يعني صدق مع الناس عدم الغيبه مش هتغتاب الناس كذا كذا كذا هتلاقي كل الاخلاقيات اخلاقيات في التعامل مع الناس لا اله الا الله فاحنا بالفعل محتاجين ده ايمانيا كم- ممكن ناس كتير بيضعفوا عن العبادات بيرتكبوا بعض الذنوب كلنا كده كلنا ممكن نضعف احيانا عن العباده نرتكب بعض الذنوب كلنا كده فربنا يدينا باب عظيم قوي للاجر وانا بعتبره باب سهل باب أن نحسن معاملة الناس باب أن نلين مع الناس باب أن نبتسم في وجوه الناس باب أن نعطي العطاء للناس باب أن نرف- نرفق بالناس طب واحد يقول لي بقى الناس وحشة وهم ما يعني ما يستاهلوش ما يخلوناش نعمل كده فأنا مش هعمله تلاقي حاجة غريبة جدا الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم هو ربنا عارف إن فيهم أذى وعارف إن في كتير من الناس فيهم أذى فخلاص بقى نسيبهم لا الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ده ما يتعلقش على فكرة بأن أنا أختار صحبتي وأختار اللي أمشي معاه لكن احنا بنتكلم عن النظرية العامة الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم حاجة تانية مهمة جدا لما ال- ربنا يتكلم عن المحسنين المحسنين برضو هنرجع نقول ال- الأكثر صياما والأ- لا الذين ينفقون في السراء والضراء الانفاق ده على مين؟ على الناس والكاظمين الغيظ كظم الغيظ اكيد مع واحد استفزك يعني اكيد مش كظم الغيظ مش مع واحد حبيبك وبيعاملك حلو مش بس كده والعافين عن الناس اكيد العفو عن حد اخطا بقى يعني يعني كظم الغيظ طب ايه واحد يستفزك لكن عفو يعني واحد اخطا في حقك فعلا والله يحب المحسنين يعني عايز تكون من المحسنين بقول رب العالمين ده الطريق اهو تنفق في السراء والضراء تكظم غيظك تعفو عمن ظلمك يا النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد في أحوال كتير جدا أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام الأخيرة بتاعتك لكن الأولى والثانية أطعموا الطعام أطعم الناس أدخل السرور على قلوب الناس ارفع الحاجة عن قلوب الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام أفشوا السلام بينكم وبين بعض ياه المسلم مين من سلم المسلمون من لسانه ويده لا ايدك تمتد على مسلم ولا لسانك يخطئ في حق مسلم ده ايه الجمال ده شوف بقى يعني شوف عظم الاجر كلها اعمال بسيطه ابتسامه أ- ادي صدقه ترشد واحد في الطريق الضلال عن طريقه صدقه و و و و شوف كل الاعمال ببساطه شديده ممكن والله يا جماعه وانت ماشي عمال تجني صدقات ترفع الاذى عن طريق الناس مش عن طريقك انت ممكن تكون عديت يعني تخيل انا مشيت او عديت بس لقيت اذى هيلحق بمن بعدي شوفوا جمال هذا الدين بقى لا لا ارجع شيله ارجع شيله ده حتى سبحان الله اذا قامت الساعه وفي يد احدكم فسيله ده انا خلاص فليغرسها صحيح النفع نفع وخلاص اعمل الصح وخلاص فلما تتامل تجد ان احنا ايمانيا مع ضعف عباداتنا ومع كثرة ذنوبنا محتاجين باب نتنفس فيه بسهولة محتاجين باب نتحرك بيه بسهولة هذا هو الباب عمل الخير مع الناس والإحسان إلى الناس وإقامة أفضل العلاقات مع الناس يجعلنا بالفعل نرتقى درجات عظيمة ونعوض أخطاء وسلبيات كبيرة طيب يبقى إحنا محتاجين إن إحنا نعمل أفضل العلاقات على المستوى النفسي على المستوى الشخصي ومستوى تطوير الذات على مستوى السعادة وتحقيق السعادة على المستوى المهني سواء كان دراسة أو عمل على المستوى الإيماني يبقى بالتالي لابد إن إحنا نقف مع هذا الأمر طب ليه بلمسات إيمانية ما الناس كلها فعلا معظم الناس يبعت لنا انا عايز اكسب ود الناس انا عايز الناس تحترمني انا عايز الناس تحبني انا عايز اعرف اكون اصدقاء ما كلنا محتاجين ده فايه بقى لازمتها اللمسات الايمانيه اللمسات الايمانيه ليها سببين السبب الاول انك تنال الاجر ما هو طالما انت فعلا نفسك في كده مفيش حد نفسيا الفطره السليمه كلها كلنا نفسنا الناس تحبنا كلنا نفسنا الناس تحترمنا كلنا نفسنا الناس تقدرنا وفي ناس بيعملوا مجهود كبير جدا جدا في ده عشان يصلوا للمكانه دي طب ما تعملها بقى لله فتنال كمان الأجر يعني شوف ده, ده نوع من أنواع الفطنة اعمل ده انت هتعمله هتعمله ونفسك فيه نفسك فيه طب ما تخليه لله بقى وتنال الأجر فالسبب الأول لأن احنا عايزينها لمسات إيمانية بلمسات إيمانية أن تنال الأجر تبقى كل حركة بتعملها وانت ماشي كده وكل معاملة بتأديها وكل ابتسامة بتبتسمها وكل كلمة طيبة بتقولها وكل مساعدة للآخرين بتقدمها ده كله يجمع في ميزانك شوف الجمال ده السبب الأول السبب الثاني أنك حين تضع النية هذه النية في العمل تسهل عليك الصبر يعني انت احسنت الى بعض الناس وهم قبلوا الاحسان بالاساءة وفي ناس كده خلاص هي لله خلاص انا عملتها لله فما يهمنيش هم يعملوا ايه كفاية عليا اجرها لكن انت لو بتعملها للناس بس او لان الناس تحبك بس فالصبر عليها هيبقى قليل فبالتالي هتتراجع بسهولة لن تقطع خطوات طويلة في هذا الجانب وهتتراجع بسهولة جدا فالسبب الثاني هنا ان هذا يولد الصبر وانك كل ما بتعمل الحركة مش شغلك قوي رد فعل الناس عليها ايه لكن شغلك وبسطك ومدخل السرور على قلبك انك انت عارف ان ربنا هيأجرك على ذلك فخلاص بقى والله بعد كده الناس ردوها بنفس الشكل أه- وده اللي هيحصل غالبا اهلا وسهلا الناس ما ردوهاش وظهر فيهم بعض الناس اللي فيهم طباع صعبة وسلبيات خلاص براحتهم انا في النهاية ما عملتهاش ليهم انما انا عملتها لله ده افضل العلاقات أجمل العلاقات بلمسات إيمانيات لازم من النهاردة ندرك قد إيه إحنا محتاجين يكون عندنا أجمل العلاقات هو مش اختيار ومش حاجة أول لا لا لازم يكون عندنا أجمل العلاقات بس لازم كمان يكون بلمسات إيمانيات اللي بيعمل تصرف جيد بيكسب بيه الناس لابد أن يجدد النية فيه حتى ينال الأجر عليه ده سبب اختيار هذه السلسلة طب إيه العناوين اللي إحنا هنتناولها وإحنا ماشيين في هذه السلسلة عناوين الحقيقة مهمة جدا وركزوا معانا فيها عندنا العنوان الأول والأساسي اللي هيكون معانا باستمرار أخلاق وسلوكيات إيمانية لأجمل العلاقات الإنسانية أخلاق وسلوكيات إيمانية لأجمل العلاقات الإنسانية كل حلقة أو حلقتين هنختار خلق أو سلوك ونشوف ده زي الصدق إزاي الصدق بيحسن العلاقات إزاي الاحترام الرفق ال- العفو الجود الكرم دي كلها اخلاق وسلوكيات اسلاميه الابتسامه كل الرفق الت- الافساح في المجالس حاجات بسيطه قوي قوي قوي احنا مش عارفين احنا احنا اللي بيتعامل معاها بيتعامل معاها كقالب جامد ان ده اجر هصدق عشان اخد الاجر ماشي ده حقيقي وده مطلوب لكن هتستغرب لما تجد ان كل الحاجات دي هي الطريق الاساسي الى قلوب الاخرين فتخيل لما تتكلم عن خلق بتاخد بيه الاثنين هو الطريق الى قلوب الاخرين والطريق الى رضا رب العالمين فهيبقى معانا مجموعة من الأخلاقيات هنتكلم عن خلق بس مش هنقعد بقى نتكلم مش هنتكلم عنه كتير احنا مش هنتكلم عنه كموضوع ديني احنا هنتكلم عن أجره سريعا عشان نعرف ان ده عمل إيماني ثم مردوده على العلاقات الإنسانية وكيف نتحلى به في علاقتنا مع الآخرين فزي ما بيقولوا نبقى ضربنا عصفورين بحجر اتحلينا بخلق إسلامي جميل أو اتحلينا بسلوك جميل خدنا الأجر وفي نفس الوقت وصلنا لأفضل العلاقات فده زي شعار كده ماشي معانا على مدار الحلقات كل حلقة أو اتنين ناخد خلق عناوين بقى جانبية مهمة جدا واحد الطلة مش لازم يكونوا بالترتيب يعني انا هقولهم بس ممكن ترتيبهم يتغير الطلة المؤثرة يعني ازاي مجرد هلتك على الناس كده تكون مؤثرة تخلي الناس يفرحوا بدخلتك يعني يعني يعني يقول لك ايه ك- طلته حلوة يقول لك فلان ده طلته حلوة طلعته حلوة آه، آه، ازاي يبقى عندك الطلة المؤثرة كيف يكون حديثك محببا للآخرين ازاي الناس يحبوا يسمعوا كلامك ازاي توصل لان كلامك يبقى محبب للناس ويحبوا يسمعوه كيف يحب الاخرون التحدث اليك ودي غير دي على فكرة هنا ازاي الناس يحبوك تبقى قاعد وهم بيتكلموا ما في واحد ممكن الناس تحب كلامه بس ما بتحبوش يقعد وهم بيتكلموا لا احنا عايزين نعمل الاثنين ازاي الناس تحب التحدث اليك كيف يثق الناس برأيك ويلجؤون إليك لحل مشكلاتهم ازاي انت تبقى مصدر ثقة للناس ان هم مشكلاتهم بما يلجأوا إليك عشان انت تساعدهم في حلها كيف يثق الناس برأيك ويلجؤون إليك لحل مشكلاتهم كيف يحب الناس وجودك بينهم مجرد وجودك حتى لو ما اتكلمتش حتى لو ما عملتش مجرد انا عايزه يكون احنا قاعدين قاعده كده يا امال فين فلان ده احنا خارجين طب ما تخلوا فلان يجي معانا يعني يعني مش فلان جاي معانا تلاقي ثلاث ارباع اللي خارجين مش رايحين لا لا لا لا لا مين يا اولاد اللي جاي النهارده جاي فلان وفلان وفلان طب معلش والله أصل انا والدي قال لي ما تخرجش النهارده بالليل فانا لازم اقعد في البيت واحد تاني والله أصل انا ودني وجعتني دلوقتي الصرصور من تحت كده حسيت انه شد عليا شويه عندي شد عضله الصرصور فمعلش انا مش هقدر اخرج النهارده فهقعد في البيت فلان اصل لا ليه اصل فلان جاي لا لا لا فلان مين اوعى لا احنا عايزين غير كده احنا عايزين كيف يحب الناس وجودك بينهم كيف تحل مشكلاتك الحالية في علاقاتك مع الآخرين يعني انت في مشاكل حاليا لو في مشاكل في علاقتك معنا ازاي تحلها وكيف تنتقل لحالة جديدة في علاقاتك معهم ازاي تعمل ده كيف تناقش وتربح ولا تخسر ازاي تدخل في نقاش ولما تدخل في النقاش ده تربح وما تخسرش وما اقصدش بالربح دايما انك انت تقنع اللي قدامك برايك وان كان ده جزء اساسي لكن ازاي تخرجوا فايزين انتوا الاثنين وفي الاغلب الاعم هتقنعه برايك لو احنا خدنا المنظومه اللي هنتكلم عنها في, الو... في الوقت ده كيف يتقبل الناس نصيحتك انت عايز تنصح اللي حواليك بس تجد بعض الناس ما بيقبلوش النصيحه وبعض الناس بيسخروا من كلامك انت نفسك ما عندكش جرأه تقولها ازاي يتقبل الناس نصيحتك كيف تتعامل مع ذوي الطباع الصعبه واحد مغرور آه، واحد مجادل واحد ما بيسمعش كلام حد واحد يرى نفسه على صواب دائما هتعمل ايه مع العالم دي يعني هنولع فيها لا، مش هينفع نولع فيها هنتعامل معاها ازاي هنتكلم نتعامل معاها ازاي كيف تجعل الاخرين يحبون التعرف عليك يعني هم ما تع- ما يعرفكش بس هم كده هم شايفينك هم نفسهم يتعرفوا عليك يعني انا نفسي اتكلم مع مع الشخص ده نفسي احكي معاه نفسي اقعد معاه ازاي تخلي الناس اللي ما يعرفكش يحبوا يتعرفوا عليك ثم العنوان الرئيسي الكبير اللي هيبقى معاه ده كله كيف يحترمك ويحبك ويقدرك الآخرون على فكرة المعاني مختلفة الاحت- ممكن الناس يحبوا واحد بس ما يحترمهوش لا احنا عايزين نوصل للاثنين ازاي ان كل الناس تحبك وفي نفس الوقت الناس تحترمك وجزء اساسي كيف تحل مشكلتك في التواصل زي ما قلنا في الاول انا واحد اللي انا بخاف اتكلم قدام الناس واحد بي- بيخاف يبقى عنده راي ويقوله واحد كل دي حاجات علاجات مشكلات داخل عمليه التواصل او داخل تكوين العلاقات مع الاخرين هتلاقوها ماشيه معانا حاجه مع السلسله شديدة الأهمية والعموم وكأننا نتكلم عن عمل إيماني وكأننا نتكلم عن أخلاقيات الخلق وأحياء الأخلاقيات وكأننا نتكلم عن سلوكيات جميلة تحلو بها الحياة تجد الحياة شكلها حلو ناس سلوكياتها جميلة ومعاملاتها جميلة أحد الحاجات اللي بنعاني منها الأيام دي السلوكيات السلبية والسلوكيات السيئة وكأننا نتكلم عن تطوير الذات إزاي أنا أطور ذاتي أكتسب ثقة هنا أعالج الضعف اللي عندي هنا اكتسب شجاعة هنا اعالج خوفي هنا يا كل ده ما اه كل ده هنا ازاي ان انا اطور ذاتي في كل هذه الجوانب اه في الموضوع ده ازاي انا اكون سعيد والناس بتحبني وبحب الناس ده جزء في مجال العلاقات الانسانية لا غنى لاحد عنه هنا هتلاقيه هنا ازاي اخرج من التوترات والقلق اللي موجود عند الناس هنا ازاي انقي قلبي وقلبي يبقى نقي كده بلا احقاد ولا حسد ولا ضغينه ولا كراهيه ولا ولا ولا هنا يا كل ده هنا صدقوني يا جماعة كل ده هنا عشان كده هذا الموضوع غاية في, ال- في الأهمية هذا الموضوع إذا قلنا أنه يربي إنسانا قويا ناجحا صحيح إذا رب قلنا أنه يربي إنسان بقلب إنسان رقيق آه موجود هنا إذا كنا نربي إنسانا حسن الصلة بربه ويجعل الناس هم الوسيلة لهذا الجانب أو جزء من هذا الجانب موجود يبقى احنا بنتكلم عن موضوع تربوي ماشي لان برضه على فكره هندخل فيه في بعض الاحيان التعامل مع الابناء وتعامل الابناء مع الاباء ما هو ده ما ده جزء من من التعامل وجزء من افضل العلاقات ازاي هيدخل هتلاقوه معانا تعامل الابناء مع الاباء والاباء مع الابناء إيه الزوج مع الزوجه والزوجه مع الزوج زملاء العمل ايه ده ده هنتكلم كمان في جانب تربوي في جانب تنموي في جانب اجتماعي في جانب انساني في جانب ايماني منظومه الحقيقه هتبص تلاقوها كانها بتنتقل مباشره لكل جوانب الحياه بشكل يعني إن شاء الله بإذن الله هيعمل مع حضراتكم ومعانا أثر كبير جدا طب خطوتنا النهاردة إيه؟ يعني خطوتنا النهاردة إيه؟ إيه اللي مطلوب مننا النهاردة؟ هنقوله إن شاء الله مع استقبال اتصالاتكم آرائكم مشاركاتكم بعد الفاصل ان شاء الله هيبقى عندنا نبدا نتلقى الاتصالات يا الاجهزه اتصلوا بينا نرد على اسئلتكم استفساراتكم مشاركاتكم في نفس الوقت هنقول ايه الجانب العملي اللي مطلوب مننا النهارده بعد ما اتكلمنا في هذا الامر وبنذكر حضراتكم في صفحتنا على الفيسبوك صفحه سلطه خضراء تدخلنا عليها اكتبوا ارائكم مشاركاتكم ان شاء الله ننتظركم بعد هذا الفاصل فانتظرونا
حورس TV Shop دائما معكم Chick Farm غذاء طبيعي للطيور يساوي غذاء طبيعي للإنسان باكورة إنتاج العالم والدكتور سامح عرابي عشان كده جيت لحضراتكم بتركيبة فريدة بسيطة جدا ترفع القدرة المناعية للطيور ضد الأمراض الوبائية بشرى لكل بيت لكل مزرعة لكل مستثمر تشيك فارم المنتج الأول في مصر والوطن العربي الذي يهتم بصحة الطيور ونموها وقوة مناعتها شيك فارم تركيبة فريدة لمقاومة الأمراض الوبائية اللي أصبحت تهدد الوطن العربي وصناعة الدواجن بصفة عامة مع Chick Farm هتلاقي طيورك اتفتحت نفسها على الأكل وزنها زاد وبيض ملوش حدود تركيبة Chick Farm مهمة جدا في رفع الكفاءة التحويلية للطائر Chick Farm يعني الطائر يستهلك علف قليل ويدي كمية كبيرة من اللحم Chick Farm وبالنسبة للبيض يدي كم كبير من البيض برضه في وقت قصير Chick Farm وده يأثر الفترة الإنتاجية للمربين أو للمربين الصغيرين Chick Farm خلاصة الفيتامينات الطبيعية بخلاصة 30 عاما من الخبرة Chick Farm لكل أنواع الطيور الدجاج البط الأوز النعام والحمام Chick Farm سعره على قد الإيد ونتائجه ملهاش حدود مع Chick Farm البلد هيفضل بلد وداعا للكيماويات المرهقة للطيور والإنسان وأهلا ب Chick Farm تركيبة فريدة بأيدي مصرية تقضي على كل الأمراض الوبائية اللي ممكن تصيب الطيور Chick Farm مناعة كاملة للطيور رفع مستوى الحالة الصحية وبالتالي معدلات النمو اليومية Chick Farm فوائد ملهاش حدود لو خايف على فراخك اشتري بسرعة Chick Farm سعره رخيص جدا وهتمنع بيه أمراض كتير تدفع قدامها فلوس ياما بسعر 99 جنيه زائد مصاريف الشحن المنتج حصري لشركة حورس TV Shop اتصل نصلك أينما كنت 010 20 151 511 أو 25 28 88 10 ومن المغرب تليفون رقم 05 22 20 42 40 ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك أوسكار TV Shop اسم يعني الثقة دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي GIT Free بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي وبعد طول انتظار GIT Free كما نسميه في عالم الطب ال GIT او GIT هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها القولون العصبي سوء الهضم سوء الامتصاص الانتفاخ والغازات التقلصات المعدة العصبية الإحساس بالامتلاء التجشؤ وكثرة التجشؤ الإحساس بالقيء والغثيان فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي آمن جدا لمرضى الضغط والسكر جيت فري نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى أن هو يعالج كل هذه الأعراض GIT Free مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد التخلص من الدهون الزائدة على الكبد تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد تنشيط الكبد واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه ال Kupffer cells وبالتالي أيضا نستطيع أن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس C اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر آمن وفعال وطبيعي 100% مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100% GIT Free لك ولأسرتك GIT Free علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء مع GIT Free اخترنا لك تاجك GIT Free راحة بلا حدود قن إنه انتصار اتصل نصلك أينما كنت أوسكار TV Shop دائما تعدكم بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44 أو تليفون رقم 011 55 437 أو تليفون رقم 011 5200 156 ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك GIT Free GIT Free
قل لي لماذا لا تصلي يا ناسي الصلوات قل لي إن الحياة بلا صلاة موت فيا مسكين صلي قل لي لماذا قل لي لماذا قل لي لماذا لا تصلي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي قل لي لماذا لا تصلي
موعد صلاة العشاء
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته
اهلا ومرحبا بكم اخر فاصلنا النهارده اخر فقراتنا النهارده الفقره اللي ان شاء الله بنسعد فيها بتلقي اتصالات حضراتكم مشاركاتكم ارائكم اسئلتكم مشاكلكم ان شاء الله نتناول فيها كل ما تحبون باذن الله تعالى آه، الحقيقه برضو هنقول فيها ايه الخطوه العمليه اللي هناخدها اتكلمنا عن آه، اجمل العلاقات بلمسات ايمانيات قلنا ايه فوائدها فوائد هذا الامر على حياتنا سواء من الجانب النفسي او الشخصي او ال- سواء جانب السعاده او الجانب المهني او الجانب الايماني واتكلمنا ليه هي ايمانيه وقلنا ايه العناصر اللي احنا هنتكلم فيها على مدار الاوقات القادمه ان شاء الله والحقيقه هتلاقوا دايما على صفحتنا على الفيسبوك صفحه سلطه خضراء تساؤلات ومقترحات عشان احنا عايزين حضراتكم تشاركونا في هذا الامر عايزين ننقل في الحلقات هنا تجاربكم مع الشخصيات المحبوبة مع الشخصيات اللي بتحب وجودها الشخصيات اللي ما بتحبوش وجودها الشخصيات اللي بتحب طلتها يعني كل العناصر اللي احنا بنطرحها ان شاء الله هتكون محل تساؤلات على صفحتنا على الفيسبوك صفحة سلطة خضراء بحيث نعيش مع بعض ويكون في التجارب العملية بتاعت حضراتكم ننقلها ان شاء الله هنا في الحلقات كجانب عملي وتطبيق عملي لما نقول زائد ان احنا هنحاول دايما ان يكون حتى بعد الحلقات نطرح الجوانب اللي احنا قلناها للتنفيذ وحضراتكم تبعتوا لنا اللي نفذ حاجة وعملها وظهرت لها نتيجة بحيث ننقلها في الحلقات التالية ليها إن شاء الله لجمهورنا الحبيب بإذن الله طيب ما هي الخطوات العملية التي سنتخذها من الآن من هذه اللحظة في هذا الأمر أولا اتخاذ قرارات بتطوير علاقاتنا لأبعد مدى هتخلص من كل ال... من كل بقى الافكار السلبيه لا أصل انا هعتزل الناس هسيب الناس اصلا ما بعرفش اكسب الناس اصلا ما بعرفش اتكلم قدام الناس اصل الناس ما يستاهلوش اصل اصل كل ده هنساه خالص كل ده كلام ملوش لازمه وملوش معنى لان زماننا احنا اللي محتاجين ده مش الناس يعني انت كلامك مع الناس معلش مش هيضيفهم حاجه وخاصة إذا كنت أنت شخصية مش محبوبة بين الناس فاعتزالك الناس يا الناس مش هتعيط وتصوت وسابنا وما كلمناش لا والله ده الحمد لله يعني فضل ونعمة لا احنا اللي محتاجينها مش الناس فانت لا تعاقب الناس بذلك يعني يعني ما تعتقدش إنك انت ايه خدت قرار بقى يعني انت بتعاقب نفسك لان انت اللي محتاج ده على جميع المستويات انت اللي محتاج ده فلا بد ان نتخلص من كل بقى الافكار السلبيه دي ونبدا ن- ن- ناخد عهد ان احنا هنبدا من جديد علاقات جديده خالص هنبدا اجمل العلاقات وبلمسات ايمانيه هذه الاولى ثانيا ثق بانك تستطيع ذلك من احد المشاكل الاساسيه في العلاقات ان احنا ما عندناش ثقه ان احنا نقدر نكون علاقات طيبه قدامك حد وعايز تتعرف عليه بس ما عندكش الجرأة تروح تتعرف عليه عندك رأي وعايز تقوله بس ما عندكش الجرأة انك تقوله لا ثق انك تستطيع مفيش واحد اتولد آه، بيكون علاقات جيدة وواحد ما بيكونش علاقات جيدة مفيش كده موضوع تكوين العلاقات تحديدا وموضوع التحلي بالاخلاقيات عموما الاخلاق بالتخلق يعني هتتخلق بخلق وتدرب نفسك عليه هتجد نفسك بتتحلى بهذا الخلق فالاخلاقيات بالتخلق فخلاص هنكتسبها برضو اكتساب المهارات بيجي بالشكل ده وهي هي كده اتدرب اتدرب اتدرب نفذ وجرب هتلاقي نفسك بتكتسب المهاره بشكل عجيب جدا وان شاء الله ممكن في الحكايات اقول لكم على ناس ما كانش عندهم هذه المهاره اطلاقا وصلوا وفي ناس بيشاهدونا على فكره وناس بيبعتوا لنا هم الكلام ده وصلوا مع الوقت ومع التجربه ان هم ما شاء الله بقى عندهم مهارات عاليه جدا في التواصل فلا بد ان نثق باننا نستطيع يبقى الاول هنشيل كل الافكار بقى المتعلقه ب- بالناس واللي حواليا واصلهم وحش هنشيل ده كله وهناخد قرار أن نبدأ من الآن أجمل العلاقات بلمسات إيمانيات اثنين أن نثق بأننا نستطيع ذلك إحنا إن شاء الله نستطيع أن إحنا نعمل أجمل العلاقات باللمسات الإيمانيات هنستكمل اللي مطلوب مننا إن شاء الله لكن بعد استقبال أول اتصال معنا النهاردة أم محمد السلام عليكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بشكرك أولا على حسن اختيار الموضوع ربنا يبارك فيك يا رب ربنا يكرمك والله أنا عايزة أقول يعني عشان إحنا نعمل العلاقات الجميلة اللي حضرتك بتقول عليها دي لازم من ربنا نصدق مع الله سبحانه وتعالى أولا نعم ونطلب من ربنا سبحانه وتعالى العون على الطاعة فهي أمتع شيء في الوجود وذلك لأن ديننا الحنيف آه، يعني حسن على العلاقات الإنسانية الإيمانية فعلا نعم.
بجد والله. والرسول صلى الله عليه وسلم في كل معاملاته يمكن كان صورة واضحة وقدوتنا ومثلا من الأعلى آه، هو في رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك صدقة وعندما قال أفشوا السلام بينكم وعندما قال الأحبة لأخيك ما تحب لنفسك كلها معاملات والله يا دكتور أشرف يعني إحنا لو فعلا طبقنا المعاملات ال- الإسلامية هنلاقي ال- يعني العلاقات بيننا يعني فوق الممتازة لأن الدين الإسلامي الحنيف نعم.
دين رحمة ودين تودد ودين يعني حب كله كله رحمة وكله حب والله العظيم نعم.
فسبحان الله يعني آه، آه، آه، عايزه اقول ان الانسان يعني بعد عباده الله سبحانه وتعالى اسعد حاجه تسعده ال- ال- الايمان وقربه من الله، تاني حاجه على طول والله العظيم بتسعده حب الاخرين يعني هو يحب ان هو يساعدهم في العون وهم يحبوا ان هم يساعدوه، في تودد ما بين المؤمنين يعني كلنا كالجسد الواحد فعلا اذا اشتكى منه عضو فعلا والله العظيم يعني انا على بعضنا بس وانا عايزه يعني اقول ان يعني حتى نشوف ال- هب- صغير يعني حتى في العلاقات في العبادات يعني ال- الجمعه بتجمع الناس وبيبقى في حب ورحمه ال- رمضان يعني في ذكريات جميله وفي حب ورحمه بين المؤمنين يعني حتى الناس اللي هي ما بتبقاش عندها صدق مع الله وعندها سوء اخلاق حتى هم بي, بي حتى النزهه بتاعتهم بتختلف يعني بيروحوا الس- الساحل الشمالي يمكن انا قلتها قبل كده وبيروحوا مثلا باريس مش عارفه ايه الحتت دي بيقولوا عايزين نستمتع والله ما بيلاقوا اي متعه يعني انا تخيل اتنين بيتكلموا مع بعض واحد راح عمل حج وعمره هي امتع الاشياء اليه واحلى البلاد اليه والتاني راح مثلا فرنسا ولا حاجه الاثنين بيتكلموا بعض يقول له انا استمتعت يقول له لا والله كله زي بعض اللي هو راح بيت الله بيقول له والله فرحان زي كله بيقول له اللي كانوا حواليك اللي هو راح باريس قال له كلهم بيقضوا مصالح دي فلوس فلوس مش عارفه مش كل واحد لا انت قال له قال كل جسمي اللي سألوه من الله سبحانه وتعالى قال له كنت شاكك فيه في محرمة الثاني قال له هو عمل حلو العمل عمره والله كل معلش يا استاذ الحاج محمد صوت حضرتك ما بقاش واضح انا بيقطع عايزه اقول ان الفرق أيوة.
جميل قوي حتى في المتعه وفي الحاجه يعني ال- ال- المتعه الجميله حب حبنا كلنا لله وهي دي اللي بتجمعنا اسال الله ان يجمعنا في ذي العرش ثم لا إله إلا هو، السلام عليكم ورحمه الله وعليكم وبركاته السلام ال- المكالمة الأولى كانت الحاج محمد المكالمة الثانية أنا هسيب لحضراتكم تقولوا مين اتفضلي يا حاجة سناء ازي حضرتك؟
السلام عليكم ورحمة وعليكم- الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاكم الله خيرا أستاذ أشرف حلقة جميلة وخفيفة ومبهجة ومفيدة ربنا يكرمك نفعنا الله بها وجعلها في ميزان حسناتك عايزة أقول هل من أجمل العلاقات بلمسات إيمانيات كلمة طيبة يبتغى بها وجه الله ومن باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أنا ممكن أقول كلمة عن العلم بسرعة اتفضلي بس قبل ما اقولها عايزه اقول اي حد عايز اي حاجه هيوصل اليها بالطاعه وبالتدريج
نعم عايزه اقول بقى كلمه عن العلم عشان في لبس صغير كده عايزه اوضحه بس عايزه سريعاً بعد بفضل إذن الله حضرتك.
كل يؤخذ منه ويرد كائنا من كان الا المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم علم الله علم ذاتي وعلم الانسان علم مكتسب فالله سبحانه وتعالى علم ادم الاسماء كلها وكرمه بالتأمل والتحليل والتفكير والبحث والاستنباط عكس الملائكة فإنهم يفعلون ما يؤمرون ولا يعصون الله ما أمرهم وكرم آدم عليه السلام بالعقل أقصد الكمبيوتر الإلهي بالمفهوم العصري صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة إذا المعلومات تدخل العقل وبالتأمل والتحليل والتفكير والبحث والاستنباط يخرج علم يتوقف قيمته وصلاحه وإصلاحه وفائدته على الشخص وأدواته ومدخلاته فقط أود أن أقول لولا العقل ما خرج عل- علم إذا وجب على العلم أن يقبل رأس العقل الذي هو مناط التكليف وبالعقل عرف الله لكن لابد من منهج ينظم حركة الحياة فكان الحديث صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وكاد القرآن وصحيح صحيح السنة دستور الناس أجمعين إلى يوم الدين والعقل يقف أمام الثوابت في القرآن وصحيح السنة خاشعا متصدعا من خشية الله ليقول آمنا به كل من عند ربنا وجزاكم الله خيرا جزاكم الله خيرا أبو عبد الرحمن
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
آه، الخلاصه استاذ اشرف ال- ال- لخصها عبد الله بن عمرو بن العاص لرجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنه فقال خلاصه الموضوع هي التي بلغت وهي التي لا نطيق الامر المتعلق بالقلب او متعلق بالنيه كما قال الامام الشافعي النيه سبعون باب من ابواب العلم ت- تلخيصا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات ونيه المؤمن خير من عمله وعمل المنافق خير من نيته فإذا كان الميزان ده بنوزن فيه أي عمل في الدنيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تصعد بهم النار عالم ومجاهد وكريم يعني أفضل الأعمال وهؤلاء عند الله سبحانه وتعالى أول من يصعد بهم النار عندما يؤتى يوم الأشهاد ويطلع الله سبحانه وتعالى نيتهم على الخلق ويقول الله سبحانه وتعالى له كذبت والملائكة تقول له كذبت إنك تعلمت ليقال عالم أو جهدت ليقال جريء شجاع أو آه، كنت كريم حتى يقال عنك كريم فالقضية كلها متعلقة في آه، آه، الرحلة اللي رحل بها عبد الله بن عمرو بن العاص للرجل اللي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أيام من أهل الجنة وهو لم يكن آه، استقل عمله ولم يكن له كثير من الأعمال ولكن بحث عن السر اللي دايما ربنا سبحانه وتعالى بيكون هو السر اللي بيربط العبد بربه السر اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبه في خلقه لما ر- واحده بغي من بغايا بني اسرائيل تدخل الجنه وامراه صوامه قوامه تدخل النار فالقضيه كلها اذا اصلحنا نوايانا وتقربنا الى الله سنقضي على الوفائيه حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما شخص الداء والدواء الوفائيه التي ستصيب هذه الأ- الامه وقال انتم كثير ولكن وفاء كوفاء السيل ينزع الله من قلوب اعدائكم المهابه منكم ويغلب في قلوبكم الوهن هنا الصحابه حتى تعليم حتى آه، نحن قليل لا انتم كثير فالقضيه كلها متعلقه بالنيه حب الدنيا وكراهيه الموت فهو دي المشكله هي التي بلغت وهي التي لا نطيق حضرتك بتقول احنا نستطيع لكن هي بقى القضيه هل فعلا نستطيع او لا نستطيع دي يعلمها الله سبحانه وتعالى وجزاكم الله خير جزاكم الله خير ربنا يكرمك هو الحقيقة إضافة بس الموقف اللي قاله أخونا أبو عبد الرحمن هو كان لما سأله أحد الناس نزل عبد الله بن على عبد الله بن عمرو وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو من أهل الجنة فما وجدوش لا كثير صلاة ولا كثير صيام ولا ولا ولا ففي النهاية فبيسأله يعني بيدور يشوف إيه الحكاية فكاتب الجملة اللي قالها له غير أني أنام وليس في صدري شيء لأحد صفاء صدر ونقاء سريرة فقالوا نفس الجملة اللي قالها أخونا هي التي بلغت وهي التي هي التي بها بلغت وهي التي لا نطيق أن يكون الصدر فيه صفاء وأن الصدر فيه آه، نقاء وأن لا يحمل في الصدر شيء لأحد آه، نعود ونقول آه، أسبابنا أو إن إحنا خطوات هناخدها رقم واحد هنتخذ قرار بتطوير علاقاتنا لأبعد مدى افضل العلاقات او اجمل العلاقات بلمسات ايمانيات وهنتخلص من اي افكار سلبيه تجاه هذا الموضوع هنثق ان احنا ان شاء الله نستطيع لان ربنا لما خلقنا حط فينا كل الامكانيات والطاقات والقدرات اللي تخلينا ان شاء الله نصل باذن الله تعالى الى ما نريد بفضل الله وتوفيقه ثلاثة أن نجعل لنا نية في كل عمل يتعلق بتصوير علاقاتنا يعني أنت النهاردة واحد بيتصل بواحد عشان يطمن عليه طب ما تخليها نية خليها نية أنت بت- هتتصل بيه وهتكلمه خليها بنية واحد عايز يكسب الناس اللي حواليه فيبتسم في وجوههم خليها بنية واحد بيعامل الناس بشكل جيد خليها بنية واحد بيقدم خدمات للآخرين أنا أعرف ناس والله يا جماعة خدومين بشكل عجيب بس لنفسهم كده يعني يعني ما لا في نية ولا بيجدد نية ولا أي طب ليه انت كده هتعمل هتعمل فخليها بنية فكل عمل طيب انت بتقوم بيه في في علاقتك مع الآخرين اجعله بنية أربعة حدد ولو سلبية واحدة في علاقتك بالآخرين أو في أخلاقياتك وطورها لله أولا ثم لتطوير علاقاتك بهم ثانيا يعني مثلا واحد بيكذب على الآخرين خلاص اتخذ قرار النهارده ان تتوقف على هذا الامر لله اولا ثم لتطوير علاقتك بالناس واحد بيذكر الاخرين باستمرار بالسوء باستمرار شغال على طول لا انا يعني اذا لم يمتنع كليه فعلى الاقل هيقلل هيقلل من هذا الامر واحد من عاداته ان يسخر بع- من الاخرين او ان يتكبر على الاخرين لا انا لن اسخر من احد ولن اتكبر عن احد واحد من عادته انه يدخل في جدالات باستمرار لمجرد ان هو يهزم اللي قدامه ويكسره لا لا لا مفيش داعي لده ساقلل الجدال والمراء لانه لا ياتي بخير اللي انا اقصده كل واحد فينا عنده سلبيه في اخلاقياته أو في معاملاته مع الآخرين اختار هذا الأسبوع ولو سلبية واحدة لحد ما موضوعنا يكمل كده والصورة تكتمل اختار ولو سلبية واحدة تستطيع أنك أنت تعالجها في علاقتك مع الآخرين بحيث تبقى خطوة إيجابية في علاقتنا مع الناس ابتداء من اليوم يبقى هم أربع حاجات احنا هنقوم بيهم ان شاء الله ابتداء من النهارده في بدايه هذه السلسله اللي ان شاء الله تكون مهمه جدا ومفيده جدا ونتطور بيها في جوانب كتير جدا اتخاذ قرار بتطوير علاقاتنا لابعد مدى والتخلص من اي سلبيه تتعلق اصل انا ما اقدرش اكون علاقات اصل انا ما اقدرش اتكلم اصل انا الناس بيكرهوني اصل انا ما حدش بيحبني انسى كل ده وهنبدا من النهارده اثنين الثقه باننا نستطيع باذن الله ان نجعل لنا نيه في كل عمل يتعلق بتطوير علاقاتنا بالاخرين تحديد ولو سلبيه واحده في علاقاتنا بالاخرين وتطويرها لله اولا ثم لعلاقتنا بالاخرين ثانيا اخر حاجه هنختم بيها النهارده جمله جميله قوي كان واحد بيقولها كان بيقول لو خيرت بين ان افقد كل ملكاتي وممتلكاتي واحدة بعد واحدة لو قالوا لي هتفقد كل ممتلكاتك وكل ملكاتك واحدة بعد واحدة على أن أحتفظ بواحدة قالوا لي سيب واحدة بس منهم معاك سيب واحدة واحدة بس هيختار إيه لو خيرت بين أن أفقد كل ملكاتي وممتلكاتي واحدة بعد واحدة على أن أحتفظ بواحدة لاحتفظت بقدرتي على التعبير وتكوين علاقات طيبة مع الآخرين لأنني بها سأستعيد باقي إمكانياتي مرة أخرى واحدة بعد واحدة تخيل شوف شوف المعنى جميل قوي يعني لو هو خير ان ياخدوا اي ملكة عنده او اي امكانية عنده او اي ممتلك عنده ويسيبوا له واحد هيحافظ على ملكة الاساسية اللي هيحافظ عليها هي قدرته على التعبير وقدرته على تكوين وتكوين علاقات طيبة مع الآخرين لأنه يثق أنه بهذه القدرة على التعبير وتكوين علاقات طيبة مع الآخرين يستطيع أن يستعيد ملكاته وإمكانياته مرة أخرى واحدة بعد واحدة وقتنا مر بسرعة قوي قوي قوي مش عارف إزاي ننتظر مشاركاتكم معنا على صفحتنا على الفيسبوك صوت خضراء اكتبوا اي اراء اي مشاركات اي اسئله هتلاقونا بنرد عليها ان شاء الله ونتشارك معاكم فيها ان شاء الله نبدا نزوز جامد بقى ان شاء الله في هذه السلسله ابتداء من الحلقه القادمه ان شاء الله في نفس موعدنا يوم السبت ما بين نبدا ما بين السادسه والنصف والسابعه ان شاء الله ونبدا نكمل في سلسلتنا اجمل العلاقات بلمسات ايمانيات اتمنى ان احنا جميعا تكون علاقاتنا بالاخرين اجمل العلاقات وباجمل النيات لنحيا اجمل الحيوات لكم مني كل الحب والود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الله كن عونا لمن بالحب